البلاد المباركة فالقضية لا تتعلق بقطعة أرض صغرت مساحتها أم كبرت إنما تتعلق بقضية أرض باركها الله تبارك وتعالى وبارك البلاد التي حولها ففلسطين صغيرة في مساحتها لكنها كبيرة وعظيمة في مكانتها كيف لا وهي أرض الإسراء والمعراج مشاهدينا الكرام حتى لا أطيل نريد ونهدف إلى حث المسلمين على القيام بمواجبهم تجاه فلسطين وأهلها المرابطين الذين يشكلون رأس الحرب في الزود عن المقدسات الإسلامية في فلسطين بالنيابة عن المليار ونصف المليار مسلم مشاهدينا الكرام الأقصى في خطر معنا ومعكم المؤرخ الإسلامي الكبير المفكر الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي مشاهدينا الكرام بعد الفاصل نبدأ الأقصى في خطر
سنعود بإذن الله
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا هذه مجالس رحمة فيها الوداع فيها مغانم للرسول توزع فاسعوا إلى هدي النبي وأقبلوا عيشوا بنور الله لا تتراجعوا
سؤال حلقة اليوم من مسابقة مجلس الرحمة الفائزون للفوز بجائزة المسابقة وقدرها ألف جنيه أرسل رسالة قصيرة على رقم بلدك السحابة السوداء إفساد في الأرض وبغي بغير حق ما معنى الفساد وما هو الفساد الفساد أيها الأفاضل ضد الصلاح والصلاح ضد الفساد بيعمل تلوث بيتعب الناس يعني ظاهرة مش حلوة مش نظيفة لا ضرر ولا ضرار العمليه عمليه مشتركه بين ال- الفلاح نفسه وبين الحكومه برضه الأطفال هم أكثر الناس تضررا بتلوث الهواء انا عندي طبعا والدتي عندها 80 سنه وعندها حساسيه على صدرها بتعاني منها وب- ويوم ما حد بيدخن حواليه ايه لازم اروح ابيتها بعيد عن البيت خالص بمعنى أن الله جل وعلا خلق كل شيء في الكون وأمده بالمنفعة التي وجد هذا الشيء من أجلها السحابة السوداء انتظرونا يوم الأحد القادم في التاسعة والنصف مساء وحلقة خاصة مع فضيلة الشيخ محمد حسان فهم لا يتركون الشيء الذي خلقه الله صالحا لا يتركونه صالحا لا يتركونه لينتفع الخلق به السحابة السوداء لكن ده حرام حرام والله حرام والله انتظرونا انتظرونا حرام والله حرام والله انتظرونا انتظرونا
عدنا بفضل الله
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا هذه مجالس رحمة فيها الوداع فيها مغانم للرسول توزع
أهلا بكم مشاهدينا الكرام أجدد التحية والترحيب بحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرحب بضيفنا وعلمنا الجليل ومفكرنا الإسلام الكبير المؤرخ الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي أهلا وسهلا مرحبا بك يا ازيك يا دكتور الله يبارك في عمرك في م- م- مشاهدينا الكرام في اللقاء السابق في لقاء الثلا- الثلاثاء في الاسبوع الماضي تكلمنا مع فضيله الدكتور جمال عبد الهادي مع البدايه وهذه سلسله الحلقات التي نسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا التوفيق والقبول فيها اللهم امين قلنا آه، بعض الكلمات المعينه المعينة التي ينبغي على كل أب وكل أم وكل شاب وكل فتاة أن تحفظ هذه الكلمات وترددها دائما ل- ل- لمن يجاورها في ال- ال- ال- العمل في الوظيفة في أيا كان أيا كان ال- المكان لابد أن تكرر هذا الكلام القدس هي قضية المسلمين الأولى أيضا ليس لليهود حقوق تاريخية أو شرعية أو قانونية في بيت المقدس بيت المقدس إسلامية وتحريرها فريضة في رقاب المسلمين أيضا الكلمة اللي رددوها إذا كان اليهود يقولون لا معنى لإسرائيل بدون القدس فنحن نقول لهم لا معنى للعرب بدون فلسطين في البداية مشاهدينا الكرام نبدأ بالسؤال الأول مع فضيلة الدكتور جمال عبد الهادي مباشرة السؤال كيف أضاع المسلمون القدس
الحمد لله القائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين والخطاب مقصود به الأمة المسلمة نعم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب عليكم يا مسلمين دخولها وسكناها وتحريرها ممن غلب عليه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين والذي علمنا سبحانه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وينبني على هذا عمل لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا آه، بين يدي الساعة سنوات خداعة يؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين نعم.
ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويقول فيها الرويبضة نعم.
قالوا ما الرويبضة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الله عليه الرجل وسلم.
التافه في أمور العامة والذي علمنا صلى الله عليه وسلم لا يشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى أو كما قال صلى الله عليه وسلم والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وأن ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله نعم.
والذي بشر الأمة قبل وفاته بتحريرها من قبلة الروم البيزنطيين صلى الله عليه حينما وسلم.
قال يا معاذ إن الله سيفتح عليكم الشام من بعد كانت تحت الاحتلال نعم.
البيزنطي نعم.
إن الله سيفتح عليكم الشام من بعد من العريش إلى الفرات رجالهم ونساؤهم وإماؤهم مرابطون إلى يوم القيامة فمن اختار منكم ساحلا من سواحل الشام آه، أو بيت المقدس فهو في رباط إلى يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم والذي علمنا صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك و... ف... يعني هذه بشارة لأهل بيت المقدس وهي أيضا أرض المحشر والمنشر نعم.
كما أخبر النبي محمد صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم.
وسلم وينزل المسيح عليه السلام آخر الزمان ويصلي بإمامة إمام المسلمين على أرض المسجد الأقصى فيعني مسألة يعني ال- إذا العدوان المعاصر عدوان طارئ وسيعني مسألة وقت.
مسألة وقت واختبار للأمة نعم.
عشان نشوف انت هتنصر المسجد الاقصى ولا لا هتقف تتفرج ولا لا هتتنكر لدينك واسلامك الله عز- ولا عز وجل سيسأل كل إنسان منا ما هيش كلام نعم.
وقفوهم انهم مسؤولون نعم.
اللهم صل على صلى الله محمد عليه وعلى ال وسلم.
محمد صلى الله عليه كما وسلم.
صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اود ان اذكر مره اخرى نعم.
بان هذا العدوان الطارئ على بيت المقدس عمره 91 سنه 91 سنة لأول مرة في تاريخ الأرض المقدسة الأرض التي بارك الله فيها إطلالة سريعة فبيت المقدس يرتبط ارتباطا وثيقا بآدم عليه السلام الذي وضع أساس المسجد الحرام المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام بقم- بأربعين سنة نعم وبيت المقدس ظلت يشد إليه الرحال طيلة عشرة قرون بين آدم ونوح عليهما السلام نعم وأيضا يشد إليها الرحال وكانت الإمامة فيها طيلة عهد الأنبياء الرسل نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وداود وسليمان ويعقوب وزكريا ويحيى وأيضا العذراء البتول كان لها نوبة في المسجد الأقصى نعم.
وظلت هذه الأرض في يعني يشد إليها الرحال وحينما وقعت في قبضة الاحتلال الروماني لمدة 700 سنة لم يستطع الاحتلال الروماني أن يغلق أبواب المسجد الأقصى مم.
وظل يعني الذين يشدون الرحال صحيح اندثرت معالم رسالة التوحيد لكن الناس قلوبهم متعلقة بالمسجد الحرام والمسجد الأقصى نعم.
والدليل على ذلك حادثة الإسراء والمعراج النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الله عليه وصل وسلم.
إلى ال- المسجد الأقصى وصلى وطلب منه كفار مكة أن ي- يعني يصف لهم المسجد فرفع له إذا كان المسجد لم تجرؤ قوات الاحتلال الروماني أن تفعل ما يفعله الآن آه، اليهود على أرض فلسطين نعم وظلت الأمر هكذا لغاية ما قيد الله محمد وصحبه فحرروا بيت المقدس مم.
على عهد عمر بن الخطاب سنة 16 هجرية نعم.
وتسلم مفاتيح بيت المقدس من البطريق صفرانيوس وأمن فيه نصارى بيت المقدس على بيعهم وعلى أموالهم وعلى يعني إيه، آه، آه، حياتهم يعني جدا شوف التاريخ الطويل ده أين كان اليهود لا وجود اليهود في هذه ال- ال- ال- في هذه المسيرة الطويلة الكبيرة ثم استم... ظلت بيت المقدس في كنف الإسلام مسلموها ومسيحيوها يأمنون أمة واحدة للمسلمين دينهم وللمسيحيون دينهم و- والكل يعني أمن وأمان وسلامة و- وإسلام في أدنى ظلت طيلة عهد الخلفاء عمر بن الخطاب عثمان رضي الله عنه علي بن أبي طالب وطيلة عهد ال- بني أمية يعني من حوالي 141 هجرية اللي هو عام الجماعة نعم.
ل 132 هجرية واستمرت بيت المقدس والعالم يعني عاوز اقول اهل الكره الارضيه بس عشان لان العالم سماوات واراضين اهل الكره الارضيه آه، يعني آه، امنين مطمئنين في ظل حكم الاسلام وبيت المقدس كذلك نعم.
طيله عهد الدوله العباسيه لغايه سنه 500 زن 491 هجرية سطى عليها عدو مجرم العدوان بقى أول عدوان بعد يعني الر- 491 هجري 401 7 شعبان 401 أول حملة صليبية نعم دي يعني كان عدد شارك في حوالي مليون عدد تعداد الحملة الصليبية برا وبحرا نعم ال- وحاصروا بيت المقدس وقتلوا فيه سبعين ألف مسلم ومسلمة وست يعني أجروا الدماء نهار لم يرحموا لا شيخا ولا طفلا ولا عجوزا بل إن البابا المجرم و و و و وأرسلت له رسالة أن خيلنا ت- تجري آه، في آه، في د- في دماء المسلمين حتى رقابها وإن أردتم المزيد يعني فعلنا وبعدين ضرب أط- الكنائس في أوروبا أطلقت كنائسها فرحا بوقوع بيت المقدس في قبضة الصليبيين تمام.
ورفعت عليها شعارات الصليبية الكلام نعم.
ده 491 91 هجري لكن الأمة هنا كانت في عافية من دينها عشان نشوف لماذا آه، يعني إحنا ضاعت القدس ضاعت القدس في هذه الإض- هجمة شرسة واستمرت الحروب الصليبية حوالي 200 سنة نعم.
من 500 من 491 ل 500 لس- ل 690 هجرية نعم.
200 سنة الله سبحانه وتعالى الأمة كانت في عافية من دينها قيض لها رجالا الخلافة موجودة يعني الخلافة قائمة الشريعة مطبقة الحدود مقامة لكن في أولياء الأمور أصابهم حب الدنيا وكراهية الموت ركنوا إلى الدنيا آه يعني زهدوا في الجهاد و- وانشغلوا به بالملذات لكن قيض الله رجالا سبحان الله الأمة علماء قادة زي واحد اسمه بولك بن بهرام واحد مودود بن التنكتين واحد اسمه الغازي وبعدين عماد الدين زنكي واولاده سيف الدين غازي ونور الدين محمود و... و... وايضا نجم الدين ايوب و... وصلاح الدين الايوبي ابنه و... واسد الدين شركوه وقيد القاضي الفاضل يعني قيد الله رجالا نعم.
هؤلاء الرجال ادركوا خطوره الامر وادركوا انهم حيال هجمه صليبيه تستهدف العقائد مش تستهدف المبنى نفسه لا تستهدف العقائد وتستهدف الدين وتستهدف الانجازات الحضاريه زي ما قال ربنا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا نعم.
طبعا الناس طب السؤال الذي يطرح نفسه لماذا نجحت الحمله الصليبيه آه، نعم.
كما قلنا في هذه لماذا نجحوا ولماذا فشلنا أيوة ن- نجح نجحت الحملة الصليبية لأن الأمة كانت كما قلنا تفككت نعم.
ركون إلى الدنيا الترف الزهد في الجهاد قطاع أيضا من الأمة يعني رأى أن من مصلحته أن يسارع في مرضاة الذين كفروا عشان يضمن الكرسي بتاعه لكن رغم هذا ظلت وبعدين كان في أيضا ما تسمى بالدولة العبيدية ضربت دولة الخلافة وأجهضتها وطبعا بالتالي كان لهم تخابر أيضا مع الصليبيين بل طلبوا منهم أنه يعني يكون لهم تحالف بين الصليبيين وبين الدولة العبيدية في مصر لضرب السلاجقة الأتراك المسلمين وهم من أهل السنة والجماعة نعم.
يعني هذه الأسباب كان وربنا قال كده ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم بعد التمكين وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم بس على كل حال الابتلاءات حكمة ربانية نعم.
ربنا ليم- حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا وهم- يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلعلمن الله الذين تأتي صدقوا المنح من المحن نعم ولذلك قيد الله القادر اللي أنا ذكرت بعض أسمائهم أدي فكروا أولا حددوا إيه سبب نجاح العدو قالوا ده الخلل الذي تسلل إلى المعتقد والبدعة الظاهرة وكمان ال- ال- الفساد التي يسلل عن الم- نتيجة ترجمة الفكر اليوناني إلى اللغة العربية والفلسفة والمنطق ده أثر على المعتقد ظهرت الفرق المعطلة و- و- و- وظهرت ال- ال- الفرق ال- أمس- اللي بيسموهم أخوان الصفا يعني في هنا بقى ظهرت ال- الفرق الك- ال- الكافرة وتسلل الخلل إلى المعتقد وتسلل أيضا الخلل إلى السلوكيات وال- و- و- و- والأخلاقيات بتاعت نعم.
الأمة فيبقى حددوا المرض اللي هو الخلل السلبي الحقيقي الإيمان بالله واليوم الآخر وحددوا من هو العدو اللي هم الصليبيون أبناء أوروبا نعم نمرة اثنين العبيديون نمرة ثلاثة القطاع من أبناء الأمة المنافق الذي آثر أن يقف إلى جوار الصليبيين ولا يقف ولا ينحاز إلى المشروع التحرري تحرير الأمة من قبضة العدو حد- حددوا وأيضا في كانت طائفة الإسماعيلية الباطنية هؤلاء كانوا يعني يرفعون شعار الإسلام لكن كان هم أعدى أعداء الإسلام وكان لهم علاقات مع الصليبيين فيبقى إذا دي الأسباب وخرجوا ب- بشيء على جانب كبير أهمية أولا لابد من ال- إصلاح ما فسد من المعتقد بناء إنسان العقيدة التربية لابد تربية متواصلة نعم.
عشان نعد إنسان العقيدة العنصر الضروري لمواجهة هذا الخطر وهذه التحديات وهو بيعلمه يديله العقيدة الصحيحة بيقول له من هو العدو ومن هو الصديق من يوالي ومن يعاد عشان يعرف الإسماعيلية والباطنية وعشان يعرف أن ال- آه اليهود والصليبيون دول أعداء أعداء هذه الأمة المقاتلين منهم الذين يهدفون إلى ما حذرنا الله منه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وفي نفس الوقت كان بعد ما حددوا من هو العدو ومن هو ال- آه الصديق قالوا طب طيب كيف السبيل إلى رفع هذا العنوان قال ما فيش إلا إحياء فريضة الجهاد نعم.
تربية الأمة على مفهوم الجهاد الشامل وكمان ما ننتظرش لما العدو يبقى له قدم راسخة لابد أن تبدأ مرحلة الإعداد.
دفع العدوان دفع العدوان فورا نعم.
ما ننتظرش لنا وبدأت الخطة ال- ال- خطة المقاومة وبدأت تؤتي ثمرتها وشاءت إرادة الله عز وجل كان صلاح الدين الأيوبي لم يولد كان عنده ساعة ما احتلت بيت المقدس ولد صلاح الدين آه، بعد 40 سنة من احتلال بيت المقدس نعم
وكبر له عنده 50 سنة أجرى الله الخير على يديه كانت حطين وتحررت بيت المقدس 583 هجرية ظلت بيت المقدس إسلامية من 583 هجرية لغاية 1000 و و و 300 آه، لغاية سنة كام؟ خلف 1100 1187 ايوه 1170 ميلاديه يعني لغايه ما ايه وقعت في قبضتهم نعم.
سنه 1918 ميلاديه نعم يعني ظلت حوالي يمكن 700 سنه في قبضه الإسلام. اين كان اليهود هنا لا وجود لهم في التاريخ صحيح صحيح متى اذا بدات الحمله انا عاوز اقول اذا هذا تاريخ بيت المقدس أي.
الامامه واليهود لم يكن لهم وجود لم يكن لهم وجود لا يوجد تحدى متى الناس- بدأ وجودهم؟
بدأ الجهود لما دخل الإنجليز إلى بيت المقدس نعم.
طب كيف وصلوا؟
أيوة.
أين الإمامة العظمى؟
نعم.
أين الدولة العثمانية؟ أين القيادة الإسلامية؟ هذه المسألة التي عند- يجب على الجميع أن يعرفوها أنا حدا المفروض أنه ضربت الإمامة وتم الإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني اللي هو كان يعتبر بحق أكبر أو آخر الخلفاء العثمانيين نعم.
الدولة العثمانية العالمية اللي استمرت تحكم العالم 627 سنة تمام
وحققت الأمن والأمان وأقامت حضارة إنسانية وكان يستغيث بها الملكة إليزابيث تستغيث بالسلطان مراد الثالث عشان يحميها من آه، ال- ال- الأسبان آه، ملكة فرنسا تستغيث بالسلطان سليمان القانوني علشان يحرر ابنها من أسر أر- آه، آه، شارلكان نعم.
والملك فرنسا يطلب من السلطان سليمان القانوني يساعده في تحرير جزء من أرضه في قبضة آه، آه، أسبانيا والبرتغال نعم.
الدولة ال- ال- مش بس كده أيضا الس- يعني الدولة العثمانية كان لها رسالة عظيمة وفجأة وقع الانقلاب العسكري حصل الذي- التفكك وحصل التفكك السؤال الذي يطرح نفسه نعم.
فين الأمة هنا هنا هي القضية القضية الخطيرة أين التي- الأمة في هذا أين الوقت؟
الأمة في الوقت ده و- هنجيب عليه بعد هذا الاتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عرف أهلا وسهلا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيك الله يكرمك اتفضل الله يسلمك آه، أستاذ جمال معلش بعد إذنك سؤال بس في سؤال العامة من آه، أصدقاء يعني والأصحاب و- من آه، سن يعني نعم فاهمني في قيام حرب إن شاء الله بيننا وبين ال- آه، اليهود فاهمني فكل الإجابة اللي تذكر إن لا لا حرب في هذا الوقت إلا في آخر الزمان اللي هينزل فيها سيدنا عيسى ويكون آخر حرب بيننا وبين اليهود فما قولك على ذلك يا شيخ طيب حاضر شكرا جزاك جزيلا الله خير وربنا ان شاء الله يفيد عليكم النعم باذن الله ويرجع لكم زهراء للحق ان شاء الله شكرا شكرا جزيلا الله يكرمك آه، نعود آه، دكتور جمال كيف ضاع المسلمون القدس نعم هو وأين الد- كان المسلمون في ذلك الوقت؟
أيوة كان المسلمون في ذلك الوقت هو في سنة 1897 اجتمعت بعض أفراد الجالية اليهودية في سويسرا في مؤتمر اسمه مؤتمر بال تمام في هذا المؤتمر ق- فكر اليهود بأن يكون لهم موطن في أرض فلسطين مم.
طيب من 1807 كانوا فين قبل كده حاول اليهود أن يكون لهم موطن قدم في بيت المقدس ما قدروش في سيناء ما قدروش ليه؟ لأن السلاطين العثمانيين كانوا في منتهى اليقظة سلطان سليم الأول أصدر قرار لما عرف أن في تسلل من اليهود إلى سيناء لأن رهبان دين سالفكاترين بعثوا له رسالة اليهود بدأوا يظهروا في سيناء في جاب في مدينة الطور فأصدر قرار إخراج ال ال اليهود من سيناء وعدم السماح لهم في قبل أيام من التواجد فيها في عهد السلطان سلي سليمان القانوني اللي هو يعني اللي هو ابن سليم الأول أيضا ح- يعني إيه أصدر قرار بمنع تواجد اليهود في سيناء وتواصلت يقظة العثمانيين لغاية عهد السلطان عبد الحميد الثاني تمام السلطان عبد الحميد الثاني طلب اليهود أن يسمح لهم بزيارة بيت المقدس فمنع جل- منعا باتا أن يزور بيت المقدس تدخل القنصل الأمريكي والسفير الإنجليزي والأسباء والفرنساوي وطلبوا منه طب السماح لمدة شهر قال شهر ادينا ثلاثة أشهر لم يقف قال لهم يا جماعة ط- تدخل واحد اسمه هرتزل طلب من السلطان عبد الحميد أن يديله قطعة أرض يقيموا عليها مستعمرات ويبقى عندهم العقليات المفكرة ويعملوا عملية تنمية ي- يعني اقتصادية في المنطقة نعم وحاول يغري السلطان عبد الحميد الثاني بمبلغ يعني كان المخال فيه الحلل بدأ يتسلل إلى الميزان الاقتصادي في الدولة العظمى آخر الدولة آخر 600 سنة فقال له السلطان عبد الحميد لا يمكن أن أتنازل عن شبر واحد من أرض أبائي وأجدادي لا يمكن هذه أرض الإسلام رووها بدمائهم ولا تفريط في أرضه لا لكن إذا ح- فكرت بالصول- لن ح- لما تن- أ- أ- أ- أترك هذا الموقع ممكن يتيسر لكم أن تاخذوا في شيء يعني إذا فشل اليهود في أن يحصلوا من أي من في عهد العثمان على موضع قدم في, ال- في, في فلسطين لأن المر... الدولة في قوتها ناس عندهم عارفين عزة، نعم.
في عزة وعارفين من هو العدو ومن هو الصديق تمام.
ما- وع- وم- وعندهم درجة عشان كده السلطان عبد الحميد جعل القدس متصرفية تتبع الباب العالي مباشرة لما يبقى في خطر يدق الباب العالي مش يلف بقى لانها امبراطوريه ضخمه نعم.
وس- 20 مليون كيلو متر في اوروبا واسيا افريقيا فلذلك كان خ- ان المتصرفيه ده كام الف كان السلطان عبد الحميد نعم.
تم الإطلاع 1900 يبقى إذا مؤتمر بال 1897 ماذا يفعل اليهود؟ حاول أن هم را- يعني يكون لهم موقع فاتصلوا بالدول الأوروبية اتصلوا بالدول الأوروبية فعملوا مؤتمر في آه، إنجلترا اسمه في لندن اسمه مؤتمر كامبل بانرمان هذا المؤتمر 1907 أقنعه اليهود بأن مصلحة الغرب في التوافق مع اليهود ويكون لهم موقع قدم في آه، الأرض آه، آه، فلسطين المحتلة آه، أرض فلسطين الكلام ده سنة 1907 وصدرت القرارات القرارات كان نصها يعني ملخصها نعم.
أن يعني ال ال أن أوروبا بدأت معين الاقتصادي بتاعها ينضج والعالم اللي فيه الثروات اللي هو آسيا وأفريقيا وإن المنطقة دي يعني ممكن يعني تبقى بالنسبة لهم مصدر رزق كبير لكن بشرط على جانبي البحر الأبيض المتوسط نعم.
يعيش شعب يملك مقومات الح- القوة والوحدة لو تحققت وحدته وتقيد له قيادة سوف تحرم أوروبا من ثروات العالم العربي والإسلامي مم.
ده الكلام واضح طب تمام.
والحل ماذا نفعل قالوا غرس كمان أولا فرض كيان.
التخلف غرس كيان غريب يفصل الجزء الآسيوي عن الجزء الأفريقي فت... ف... ف... ف... ف...
يعني إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي هو ب- بمعنى ايه هو كان ما كانش مفهوم وطن يعني بمفهوم دولة آه.
كان جالية م- بيت مجموعة.
لليهود آه.
ج- بيت للجالية اليهود في أرض فلسطين ده كان المفروض من- ده الكلام ده 1907 لكن كانت العقبة الكؤود أمام تنفيذ مقررات كامبل بانرمان الخلافة العثمانية صحيح ولذلك جرى انقلاب عسكري أطاح بالسلطان عبد الحميد الثاني 1909 مين اللي قام بالانقلاب العسكري هي دي القضية الخطيرة آه أبناء الدولة العثمانية ضباط الجيش حزب اسمه حزب الاتحاد والترقي نعم دي كان في تنظيمات سرية أقامها القناصلة الأوروبيين في داخل الدولة العثمانية كانت بتستقطب الشباب اللي عنده طموحات أي.
الشباب الفاسد أخلاقيا وسلوكيا ما عندوش انتماء للوطن شكل حزب اسمه حزب الاتحاد والترقي وكان بيجتمع في بيوت القناصلة الأوروبيين في هذا ال- ال- ال- الجو تم تشكيل ما يسمى بخلية حزب الاتحاد والترقي هذا اللي حزب الاتحاد والترقي هو الذي قام بالانقلاب العسكري 1909 وأطاح بالسلطان عبد الحميد الثاني أصبح يبقى الراعي الغنم بدون راعي تمام ال- وأصبحت ال- مفيش والدولة- قيادة.
والت- وال- والدولة مترامية الأطراف وبقت مفككة لكن لا زالت الدولة قوية أي فإذا لابد من طريقة إيه، تفتيت وحدة الدولة العثمانية العثمانية.
اللي 20 مليون كيلو متر مربع في آسيا وأوروبا وأفريقيا أي.
لأن ممكن السلطان عبد الحميد واحد يجي غيره آه.
ماذا فعلوا يعني هيصب- وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال تفتق ذهنهم عن إشعال ما يسمى بالحرب العالمية الأولى ماذا فعلوا والحرب العالمية الأولى نتوقف عندها بعد الاتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أهلا أبو البراء أهلا ازي وسهلا حضرتك يا استاذ ملهم أهلا بيك الله يكرمك آه، اذا سمحت اشارك في ال- تفضل تفضل الله يكرمك آه، آه، بقول ل- آه، سعاده الدكتور آه، جمال عبد الهادي الله يحفظه ويبارك فيه يا رب يكفينا امثاله بقول إن- آه، اللهم بارك على سيدنا محمد آه، ان سبب ال- سبب ضياع فلسطين وسبب ضياع اي بقعه من ال- من الاراضي المسلمه نعم هو فعلا سبب الخيانه الاساسي السبب الرئيسي هو الخيانه والذين الناس اللي هم ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره نعم آه، هو ده سبب هم دول السبب الرئيسي في ضياعها او في في سبب استمرار الضياع الله اعلم اذا كان آه، سعاده الدكتور م- يعني آه، آه، موافق على الراي ده او لا طيب حاضر ربنا يكرمك شكرا جزيلا آه، جزاك الله خير شكرا شكرا جزيلا لا اتصال آخر السلام عليكم الو السلام عليكم أخت جهاد أهلا وسهلا ازيك يا استاذ ملهم أهلا بيك الله يكرمك آه، انا برحب بضيف البرنامج وبشكر حضرتك اللي حضرتك فتحت هذا الموضوع بس طالبه من حضرتك رجاء يعني نعم.
عايزين احنا عايزين حاجه عمليه عايزين نعرف احنا عايزين نعمل ايه للقدس يعني حضرتك فتحت الموضوع واشرت لحاجات مهمه قوي بس احنا يعني مش الواحد مش عارف يعني بايديه ايه مثلا ممكن نعمله نساعد بايه نعمل ايه يعني عايزين حاجه واقعيه بحيث ان احنا نقدر نعمل لهم حاجه
طيب حاضر إن شاء الله الأس- الأستاذ أسامة اي نعم أهلا وسهلا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا ازي وسهلا حضرتك يا استاذ أهلا ملهم بيك الله يكرمك بارك الله فيكم والله شكرا جزيلا تفضل بارك الله فيك والله انا يعني بس بضيف يعني آه، ايه لما ذكره يعني ال- الاستاذ الدكتور جمال آه، في في ايه في ايه في سوره الاحزاب آه، يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا نعم وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا فهنا في, في الآية يعني ثلاث أوامر من الله سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام يعني يعني أظن يعني إن هم أسباب النصر نعم
فاللي احنا شايفينه يعني من ضياع الاقصى ده نتيجه للتقصير فنجرب مع ربنا سبحانه وتعالى يعني ال- الطاعه صحيح ربنا يكرمك ايوه اي نعم و- و- وال وال والثلاث اوامر اللي هم يعني اول امر لا تطع الكافرين وال- والمنافقين والامر الثاني ودع عزاهم وتوكل على والامر الله الثالث التوكل على الله شكرا جزيلا استاذنا شكرا جزيلا عفوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير شكرا شكرا جزيلا ربنا يكرمك ولو زنت لي أنا تقريبا أنا ألخص وبعدين ننتقل إلى نموذجين من القرآن الكريم نعم يدونا كي كيفية مواجهة هذا التحدي تمام تمام يعني هو طبعا المشكلة التي كانت تواجه الأمة كيفية الإطاحة بالسلطان عبد الحميد مم. نعود إلى الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الأولى تمام يعني إز... طب عشان يصل الإنجليز والفرنسيون والحلفاء إلى أرضنا أي.
كيف وصلوا؟ اتلموا على السلطان على الشريف الحسين اه الشريف الحسين أقنعوه أن يدخل الحرب العالمية الأولى إلى أجوار الحلفاء لمقاتلة إخوانه الأتراك المسلمين فدي القضية الخطيرة أنه تمزيق ال- وحدة الأمة أنه قسم الأمة يعني صفين نعم العرب في جانب والأتراك في جانب رغم أن لسه كان شعار الدولة الإسلامية الواحدة مستمر وخرج الجيش العربي المسلم بقيادة فيصل بن الشريف الحسين وكان المستشار لورنس الجاسوس الإنجليزي مم.
ليضرب مع إخوانه ثلاث جيوش إسلامية كانت تحمي بيت المقدس نعم.
الثالث والسابع والثامن لمدة 600 سنة أي.
أصبحت وبعدما تم تصفية الجيش العثماني الذي كان يحمي بيت المقدس دخل الجنرال ألنبي القدس مترجلا قال الآن انتهت الحروب الصليبية مم.
يبقى دي الخطوة الأولانية دخل الجنرال انتهت الحروب الحروب الصليبية الصليبية.
تمام وبعد كام س- سنتين دخل الجنرال الراجل اللي اسمه غورو آه.
إلى دمشق وضع قدمه على قبر صلاح الدين وها نحن قد عدنا مرة ثانية يا صلاح, يا صلاح الدين مم.
من الذي مكن الإنجليز؟ واحد من أبناء هذه الأمة استطاع العدو أن هو يستقطبه مم.
بحجة أنك أنت تبقى خليفة على دولة عربية و- وبدل ما تبقى في يد الأتراك تبقى في يد العرب من, من باب الخيانة من باب الخيانة مم.
طبعا يعني عاوز أقول إذا لما- ودخل الإنجليز في هذه كانت البداية الأولى نعم.
بعد كده بدأت عملية اللي اللي بيسموه وعد بلفور مم.
اللي هو في 2 نوفمبر 1917 مم.
وقبل بعد و- و- بارف- بارفور كان في 1916 سايكس بيكو نعم.
اللي هو قرر الإنج- الحلفاء تمزيق مم.
الوطن العربي كان تفكك دولة الخلافة اه يبقى ده 1916 1916 وبعدها و- وبعدين وعد بلفور 1917 وبعد بعد بلفور بدا دخل الانجليز و- وسموا ال- فلسطين يقولوا ايه بلاد ال- الحدود الشرقيه لبلاد العدو نعم.
الأجنبي. يعني مم.
فانا عاوز اقول وبدات عمليه التهويد أيوة.
وتنفيذ وعد بلفور أيوة.
لغايه ما نقدر نقول انه تم تنفيذ هذا ال- ال- الوعد بس ما كانش الهدف منه انه قامت دوله يهوديه كده لا هو كان تفكيك دولة الخلافة تفكيك دولة الخلافة آه.
وكان تمزيقها تمام وبعدين بعد وعد بلفور يعني الوعد بلفور اللي هو ده وعد بريطانيا آه.
يعني ان صدر من واحد اسمه روتشيلد طلب من آه، اللهم صل على اسم محمد طلب من آه، بلفور أيوة.
ان بريطانيا تصدر قرار ب- بانشاء وطن لليهود في ارض فلسطين ده كان 1922 لا 1922 ده آه. يعني قرار- تم الإعلان بصدور صك الانتداب على فلسطين في يوليو أيوة 1922 يعني ما لازم كان يبقى اذا في تمهيد يعني اولا اجتماع اليهود وعاوزين وطن قومي ده ده ناس قعدوا مع بعضهم مم.
اتفقوا عليه كلهم يعني مش ده لا يعطيهم شرعيه تمام روتشيلد لما طلب من بلفور وعد فهو بلفور قال خ- يعني بوعد بريطانيا تعد اليهود انها تعمل لها وطن إنشاء برضه ده وطن.
ما يديهاش شرعيه ولا قانونيه طيب بعد كده ده هم بدا قالوا جملة كمان مهمة يا دكتور جمال إن هم بإنشاء وطن قومي لليهود لا في يعني فلسطين شريطة شريطة الحفاظ على الحقوق المدنية والدينية لكل سكان فلسطين دون نظر لاختلاف الجنس أو الدين وأن إدارة الأوقاف الإسلامية سوف تكون طبقا للشريعة وحسب شروط شروط منشئها جميل وده الشيء التي الذي يجب ونحن الآن نتكلم في قضية نعم.
نعم. دعم الفلسطينيين وإخواننا على أرض فلسطين نعم.
نعم. والقضية الفلسطينية والقدس إن إحنا هذه القرارات نفعلها إن الناس أولا اللي أصدروا هذا القرار كانوا بيقول طيب تعالوا شوف بقى ماذا حدث في فلسطين وحدث في القدس نعم.
نعم. لكن برضو ظل الأمر يعني الوعد ما- ماليش صفة قانونية صحيح.
فأنشأوا ما يسمى بعصبة الأمم مم.
عصبة الأمم أصدرت صك الانتداب مم.
اللي هي ما يسمى دول الحلفاء فوضت بريطانيا في إبادة وتشريد الشعب الفلسطيني وإقامة الكيان اليهودي على أرض فلسطين نعم ده الكلام ده سنة 1922 تمام في نفس التوقيت كان الكونجرس الأمريكي بمجلسيه وده ذكرنا باليومين اللي حصل هذه الأيام بمجلسيه برضه في يوليو 2 1922 آه.
كان قد أصدر قرارا بأنه يؤيد إقامة وطن قومي لليهود على الأرض الفلسطينية تمام.
يبقى إذا تواطأت دول الغرب لكن هذا لا يعطيه شرعية مع العلم ان كان ان الولايات المتحده لم تكن عضوا في عزوه في عزوه لم تكن عضوا صحيح لكن هو- وحتى وهو وعد بلفور وعد بلفور ت- صدر باتفاق بريطانيا وفرنسا وايطاليا والولايات المتحده الامريكيه مم.
وبمجرد صدوره علت روسيا الانضمام الى وعد بلفور يعني هي تواطؤ عالمي على فلسطين وعلى الامه يعني, كان لا يعني البت اقامه دوله يهوديه ولكن كان وعد كان وعد آه.
آه. بإقامة وطن قالوا كده معناها بيت يهودي جالية يهودية في فلسطين نعم.
عشان شوف التطور التطور الخطير اللي بيحصل بعد كده الكلام ده سنة 1922 وبدأ الإنجليز في إبادة وتشريد الشعب الفلسطيني وأعتقد إن إحنا ممكن نبقى ندي لفظات بس لكن هذا وقته تمام.
عشان إحنا نريد أن نصل بسرعة إلى الت... يعني التأصيل الشرعي تمام. لقضية مهم لكن...
جدا، نعم.
لكن هن- في ال- و... و... وقامت فعلا ال... ال... ال...
اقامه الدوله اليهوديه لا لسه بعد لأن اللي حصل ق- لما 45 قامت هيئة الأمم نعم.
هيئة الأمم دي قامت عشان إيه؟ عشان استكمال المشروع الصهيوني اه 1945 بتوافق بعد الحرب العالمية الثانية تواطأت روسيا وأمريكا ترومان وستالين و... و... و... وروزفلت على أن قامت و... وشاركت فيها بعض الدول الأوروبية نعم.
بريطانيا ده هذا سنة 45 1947 صدر قرار 181 من هيئة الأمم اللي بيسموه قرار التقسيم اي تقسيم فلسطين تقسيم فلسطين مم. برقم اولا هيئه 181.
الامم لا تملك مم.
اصلا هذه هي ناس تواطؤوا على اقامه يعني لو في النهارده مجموعه من ال... من المجرمين صحيح.
تواطؤوا على اغتصاب ارض مم.
واقامه دوله هل ده الواحد يعني النهارده هيقولوا لا دول ناس مجانين صحيح.
لكن هذه ال- ال- العجيبه ان اصبحت لها صفة. صدر قرار واحد- 181 بتقسيم فلسطين في عام 1947 47 تمام.
101 ال- العج... القطاع القرار ده رغم ان العرب رفضوه اي لأنه بيتكلم عن دولة يهودية نعم.
و- ودولة عربية واليهود لكن المشكلة اللي في الحاجة اللي احنا يهمنا فيها ان هذا القرار نص على أن تكون القدس القدس تكون يعني كيان لها كيان.
مستقل مم.
تحت هيئة الأمم المتحدة لها كيان مستقل تابع الامم المتحده تحت حمايتها تمام يعني مش يهودية ويعني إذا المفروض هذه القضية دي أتمنى برضو أركز يا دكتور جمال أن الكل من يتابعنا كل من يش- يركز في هذه الأرقام وهذه التواريخ لأن اللي احنا بنقوله ده ده, ده تاريخ القدس يعني بنقول تاريخ مصر سيدنا النبي أولى القبلتين يعني المهم ال- بقول لحضراتكم مهم جدا أن احنا نفهم الكلام ده احنا جالنا اتصال بتقول احنا نعمل إيه إيه الخطوات العملية إيه ال- إيه الحاجات اللي احنا طب الحاجات العملية أن احنا نفهم تاريخ القدس نعرف ان ازاي تم اغتصاب فلسطين وتم انتهاك المسجد الاقصى كما يحدث الان ده تاريخ لازم نفهمه ولازم نعرفه قلت لك حضرتك يعني طب احنا تعالى إذا- ناخد اتصال كمان ونرجع تاني آه، طب نس- لعام 1947 طيب ناخد اتصال السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك استاذ عبد العزيز ازيك يا أخ- يا اخ ملهم اهلا بيك الله يكرمك الله يبارك اولا نشكر الدكتور على ال- هذا ال- ده ال- الشيخ منور ما شاء الله جميل.
شكرا لله والله لانه بيخلق فينا دفعه قويه وبيطمنا على الايام القادمه ان شاء الله طبعا طبعا بالتاكيد ان شاء الله آه، ولكن احنا والله صراحه احنا قلوبنا تن- تنعصر على القدس لان نعم.
احنا كشباب مش عارفين نعمل ايه بصراحه يعني فاحنا والله احنا ما في بايدينا غير الدعاء الواحد بيدعي بس ولكن يعني الله سبحانه وتعالى بس يعني يكون بس راضي علينا ب- بالطريقه دي بس.
ربنا يكرمك يا استاذ عبد العزيز الدعاء وعليك بمعرفه تاريخ القدس حتى نعلم ان القدس هي قضيه المسلمين الاولى شكرا جزيلا وأو- واولا انا عايز بس اوصي الاباء ان هم يخلقوا يدخل الابناء شيء يعني نظره للدين اهم حاجه مش نعم، لاي نعم.
الحاجات اللي الفاضيه لان ربنا بص- يكرمك ربنا يكرمك يعني ما تبصش للشغلات اللي هي ت- ال- تخلفك عن دينك او نعم، تخليك نعم.
تغفل عن دينك لحظه واحده شكرا جزيلا الأخ- شكرا جزيلا اتصال اخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابو معاذ اهلا وسهلا اهلا بحضرتك استاذ ملهم.
اتفضل الله يكرمك اتفضل كل عام وانتم بخير وانت بألف استاذ صحة ملهم وسلامة.
عايزين الدكتور جمال يقول لنا على ال- بعض الكتب اللي نتعلم منها التاريخ الاسلامي الصحيح حاضر الله حاضر ان يبارك شاء الله فيك وجزاكم الله خير أبشر- أبشر إن شاء الله.
لجميع العاملين في قناه الرحمه شكرا جزيلا الاخ محمد من السعوديه السلام عليكم السلام عليكم يا استاذ ملهم اهلا بيك الله يكرمك نائم منور يا باشا ربنا يرفع قدرك الله يرفع قدرك اتفضل، يا الله إن شاء يكرمك، الله.
اتفضل.
دكتور جمال عبد الهادي الدكتور منور ما شاء الله ربنا يبارك في عمره يا بارك رب الله فيكم يا استاذ ملهم نعم.
آه لابد يعني عشان ننتصر نعم.
وندخل القدس معززين المكرمين لابد ان نربي انفسنا التربيه الاسلاميه الصحيحه نعم ونربي ابنائنا نعم الاطفال نعم.
نربيهم التربيه الاسلاميه الصحيحه كيف كيف ننتصر وال- و- وشباب المسلمين آه، يشربون المخدرات و و- و- والتبرج ونساء المسلمين متبرجات م- مع كل ذلك يا أستاذ محمد مع كل ما نراه في مجتمعنا في شعوبنا في دولتنا الإسلامية إلا أن الإسلام قادم بإذن الله تبارك وتعالى والشباب بخير برضه إن شاء الله ان شاء الله قادم من ولكن أجل لابد التربية أن حضرتك بتقول يا أستاذ محمد التربية أنا بتمنى أن الكل كل أب وكل أم يربوا أولادهم على تع- معرفة تاريخ القدس إن شاء الله نعم نعم صحيح جزاك الله خير وبارك شكراً.
الله فيكم شكرا جزيلا الله يكرمك نعود دكتور جمال عام 1947 وموضوع ص- صدور قرار تقسيم فلسطين برقم 181 وكان يتضمن تدويل مدينة القدس يكون لها كيان مستقل تابع للأمم المتحدة والأمة مش هنا من سنة 1900
بمعنى يا دكتور يعني مع الحرب العالمية الأولى نعم.
الأمة تستدرج وتدخل تحت راية الصليبية حرب مم.
وتضرب قوتها صدر وعد بلفور والأمة مش هنا أي وصدر سايكس بيكو تقسيم الوطن محدش هنا مم.
ما هال- الإمامة الغو- العظمى غايبة وتم ال- غرس ال- الاحتلال بيت المقدس والأمة مش هنا وتم ال- يجري ت- تهويد الق- فلسطين كلها والأمة مش هنا نعم.
إذا- يعني دي قد عاوز أقول هذه لكن أنا قبل عشان عشان ل- ال- دي أحد الأسباب أيوة نعم.
المفروض أنا عاوز أقول إحنا الآن حيال مشروع صهي غربي على سبب التفاصيل أيوة نعم لا يستهدف القدس لكن يستهدف الأمة الإسلامية ودينها وأوطانها نعم.
مش هيقف عند بيت المقدس تمام ال- الت- ال- ال- واجباتنا إيه أفتى علماء الإسلام أن نصرة إخواننا المقاومة ما ده الطريق هو ده نعم.
الطريق الصحيح نعم.
المقاومة على أرض فلسطين هي دي اللي تعتبر المخرج ودعمها بالمال والنفس والسلاح فريضة شرعية وضرورة حياتية في رقاب الأمة قادة وزعماء وجند وعلماء لا يعذر من ذلك أحد كل على قدر طاقته نعم.
وإمكاناته نعم إيقاظ وعي الأمة مقاطعة العدو ال- ال- ال- وبضائع العدو لأن ع- ع- لا يحل للأمة أن يبقى في تبادل دبلوماسي وتبادل تجاري وثقافي مع عدو اغتصب قدسي وشرد أمة دي له حوالي ق- 91 سنة نعم.
يزيق الشعب الفلسطيني الأمرين وأزاق شعب المصري الأمرين نعم.
48 قدمنا شهداء العالم العربي كله صحيح و56 قدمنا شهداء و67 قدمنا شهداء العدو يعربد شرقا وغربا مش لاقي حد يقف قدامه مفيش رجاله بيقفوا قدامه نعم.
انا عاوز اقول احنا في الامه اذا هذا العدوان ربنا قال اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وأن وان الله- الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا وإن من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله يقول انصروا الله ينصركم مم.
فاذا الوقوف امام هذا المشروع الامه دي لها 91 سنه نعم كله بيسأل هذا هو العلماء أفتوا أين أنتم من فرض الله عليكم ما هي القضية وأدي نموذجا على سبيل المثال حينما من القرآن الكريم نعم حك- في سورة المائدة حينما سطى قوم جبارون على بيت المقدس نعم
ويعني ال- آه، ضج الناس كيف السبيل دي أرض ال- الأرض المقدسة الأرض التي بارك الله فيها العالمين كان في- ده معاصر لموسى عليه السلام فموسى عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها أدرك أن مقتضيات التمكين إقامة الدين ونصرة الدين وتحرير المقدسات نعم.
دي مقتضيات شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول صلى الله عليه الله وسلم فعشان كده خرج جمع الناس و- و- ووقف فيهم خطيبا وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين نعم يا قوم انت عاوز ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلب فتنقلبوا خاسرين مقتضيات التمكين الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه والمعروف نهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور نعم.
وكان به يوجه الخطاب الينا يا أمة الإسلام ده أنت ربنا فتح عليكم بأموال البترول وثروات وقوات في البر والبحر اذكروا نعمة الله عليكم واداكم المنصب والجاه والوجاهه اذكروا نعمة الله عليكم نعم جعل فيكم ملو... أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين عاوزين إيه تاني بعد كده نعم تركنوا إلى الدنيا ولا تنطلقوا لتحرير المقدسات طب الواجب إيه علينا عشان بيسألنا عن الواجب قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم يعني إيه كتب كتب عليكم دخولها وسكناها ودي أرضكم دي أرض الإسلام مش أرض اليهود ولا أي حد تاني دي ده أرض الإسلام الإمامة أرض ال- الوقف الإسلامي أرض المحشر والمنشر مم.
ال- الأرض المقدسة آه، وقف قضية العالم الإسلامي المحدث فإذا ادخلوا الأرض المقدسة ولا ترتدوا وحذرهم من القعود عن القيام بفريضة الجهاد نعم.
ولا يكتب الله عليكم الخسران ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا الخاسرين نعم والرسول عليه الصلاة والسلام قال صلى إيه؟
الله عليه وسلم قال ما ترك قوم الجهاد إلا ضربهم الله بالذل لكن الجيل الجبان ونحن نمثل هذا الجيل الجبان مم.
قال يا موسى إن فيها قوم جبارين فيها اليهود وفيها الذرية وفيها أسلحة الدمار الشامل وتعاونها الغرب والشرق إن فيها قوما جبارين الله أكبر وإن لن ندخلها ما داموا, ما داموا فيها. لا إن لن ندخلها حتى يخرجوا منها حتى يخرجوا منها فأن يخرجوا منها فإن داخلون طب ما ممكن الكلاب تدخلها بعد كده ده ربنا بيختبركم انتوا هتعملوا ايه ادي التكاليف اللي بندور عليها مم.
انك تدعم حركة المقاومة على ارض فلسطين نعم تدعم هذه الأمة تفك الحصار المفروض عليها من كل الجبهات مش من جبهة واحدة بس من كل الجبهات فك الحصار ونمكنهم وال- والوصول إليهم سهل ميسور مم.
أمة مليار ونصف مش قادرة تفك الحصار المفروض على الله إخوانها أكبر الله أكبر فيها 12 ألف سيدة فيها أطفال في السجون الله أكبر.
والمعتقلات ولا تتحرك الله أكبر أمة ده حزبت امرأة في هرة حبسها حتى ماتت الله جوع أكبر.
ونحن معنا ما يسمى بالشرعية الدولية نعم قرارات الأمم المتحدة ده- ومجلس الأمن ده انا عايز اقول لحضرتك ممكن يا دكتور جمال حد بيتابعنا الان ممكن اقول بطريقته انا مش مقتنع بالتاصيل الشرعي ولا بالتاصيل التاريخي انا عايزك تقنعني بالتاصيل القانوني التاصيل هات لي بعد اذن حضرتك مساله المقاطعه من خلال قرارات مجلس الامن سأعطيها لك الأدوية بس عشان أعطي النموذج العملي لأنه بعد هذا الاتصال ماشي السلام عليكم من- بلال من فلسطين السلام عليكم السلام السلام ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بيك يا استاذ بلال كيف حالك يا سيدي في نعمه الحمد لله رب العالمين الله يرضى عليك ويبارك الله فيك يعني نعم.
نسأل الله نشكركم على هذا البرنامج الجميل ربنا يبارك فيك ورب الله يكرمك ونسأل الله رب العرش العظيم التواب الرحيم الذي يتغمدنا برحمته يا رب أن يجعلكم من أهل الله آمين يعني نحن ندعو لهذا القدس العظيم ونحن صامدون بإذن الله ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامنا امين يا رب وأن يجعلنا آمنين في هذا ونحن نذهب إلى المسجد الأقصى ونحن نصلي في المسجد الأقصى وندعو لكم وندعو لجميع المسلمين ون- ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر هذا المسجد الأقصى امين يا رب امين يا رب ونسأل الله أن يرضى عن سيدي الشيخ محمد حسان وأن يحفظه وأسأل الله والأمانة عليكم أن, أن تجعلوا محمد حسان يدعو لأهل فلسطين نعم وبارك الله فيك شكرا جزيلا شكرا جزيلا ربنا يبارك لك شكرا جزيلا قبل أن ناخذ نقطة، يعني إذا أنا عاوز أقول قرارات الأمم المتحدة نعم معنا الحق معنا التأصيل الشرعي والتاريخ شرعاً معنا وتاريخاً وتاريخا وقانوناً.
وقانونا وأنا مم.
هعطي نموذج لكن أنا بدي النموذج الت- التأصيل الشرعي والتاريخي نعم فلما قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة واعتذروا بأن المفروض فيها قوما جبارين قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب مم.
فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين يعني مسألة الإيه لأن الذي إذا تواجه الصفان الذي يغلب أهل الحق ما نقاتل عدونا بعدد ولا عدة وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله, الله به أكبر. الحمد لله.
فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما مم.
نصر وإما, وإما شهادة, شهادة.
شهادة. فهذه القضية فإذا الجيل لكن الجيل الجبان هو الجيل الجبان قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا شوفوا سوء الأدب فاذهب انت وربك ما مم.
قالوش حتى رب... طب ما ربنا اللي خلقكم نعم.
نعم. ومكن لكم واداكم الملك العريض ده واداكم الواجاهه و... ادخل- قالوا لن ندخلها ما دام فاذهب انت ربك فقاتلا انه فق... انها هنا قاعدون ماذا يفعل صاحب الدعوه بلغوا قال يا امتي يا امه الاسلام في المشرق والمغرب بيت المقدس وقف إسلامي ملحقات العقائد الإسلامية تحريرها فريضة في رقاب الأمة لا يعذر من ذلك أحد ولكن الناس ما فيش فايدة مش عاوزين يستمعوا هو بلغ أعذر إلى الله قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي ماذا يفعل لأنه خايف ينزل مش قال ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ممكن يا يا الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله المؤمنين عزيز الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه ان تتولوا يستبدل قوما خ- غيركم يعني اذا خايفين الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما وسم- فهو خايف ان يحصل نزول عقاب نتيجه النكوص نعم. عن القيام بفرض الله في تحرير المقدسات ونصره اهلها مم.
فيبقى في العقاب قال رب اني لا املك الا نفسي واخي مم.
فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ماذا حدث ربنا كتب التيه عليهم مم.
أربعين سنة يتيهون في الأرض وأمتنا تائهة لا تدري كيف تخرج من هذا المأزق صحيح في ناس عرفوا طريقهم والمقاومة عرفت طريقها ودي تشكل طلائع الفتح إن شاء الله نعم قال آه، فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تعسى القوم وشاءت إرادة الله يموت الجيل الجبان ويولد الجيل المجاهد ويتربى وقيض الله له قائدا ربانيا هو يوشع بن نون النبي المسلم نعم
قاد لم ينسى القدس عشان نشوف في العالم لما نقرا هذا التاريخ ان الامه عبر تاريخها الطويل لم تنسى بيت المقدس وان هي ميراث الامه الاسلاميه وارض المس... ال- ال- ال- المباركه ارض ال- اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها ميراث ل- النبوات نعم يعني لم تنسى الامه هذه القضيه عشان كده لما توفي موسى وجاء يوشع بن نون وأدرك و و ولم ينسى بيت المقدس في هذا التاريخ الطويل وقاد إخوانه باتجاه بيت المقدس هو في الطريق كان لازم يعرف عاوز ي- يعني ي... ي... هل ترى الناس دول اكتملت تربيتهم الإيمانية ولا لا يقدر يخوض بهم المعركة النهائية في مواجهة التحديات مع إنسان العقيدة نحن نحتاج الآن إلى إنسان العقيدة نعم. فحصل أنه في- هو في الطريق قال يا جماعة وقف خطيبا اللي هو يشعب بن نون وهو يقود باتجاه بيت المقدس نعم وربنا قال ادخلوا ادخلوا هذه القرية حيث شئتم أط- آه، حيث ادخلوا هذه القرية حيث شئتم ادخلوا آه، وكلوا منها رغدا حيث شئتم رغدا حيث شئتما ولا ترغب هذه الشجرة فتكون من لا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا نعم.
نعم. حطة نغفر لكم خطاياكم خطاياكم وسنزيد المحسنين محسنين.
فبدل فاللحظة- الذين فإذا نعم.
فوقف خطيبا في الناس وقال يا جماعة لا يتبعنا ثلاث نفر في ثلاث نوعيات من الناس ما تقد- ما تدخلش معانا علشان نحرر بيت المقدس ليه زي ما قال ربنا الم- لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة مم.
ولا أوضعكم خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم لازم ت... لازم الصف يتميز نعم لأن الجهاد شرف والتحرير شرف وحماية المقدسات شرف نعم.
والمزود عن الأعراض شرف فلذلك ربنا سبحانه وتعالى هنا نجد ال ال ال البيان لا يتبعني ثلاثة نفر رجل بنى ما- بيتا ولم يرفع سقوفه مم.
ده مشغول بالسقف ورجل مضى بضع امرأة ويريد أن يبني بها مشغول بالبناء ورجل اشترى غنمات وينتظر الخلفة بتاعتها فالناس المشغولين بالدنيا انحازوا جانبا وتميز الصف وتوجهوا إلى بيت المقدس لتحرير يدخلوا الأرض المقدسة وكادت الشمس أن تغرب وهو مأمور أن يفتحها قبل الغروب فنظر إلى الشمس قال إنك مأمور وأنا مأمور اللهم احبسها علينا حتى تفتح علينا القرية اللي هي بيت المقدس مم.
فحبس الله عليهم الشمس حتى فتحت بيت المقدس نعم الخبر ده في القرآن الكريم نعم الله سبحانه وتعالى بيعلمنا مجموعة دروس عاوز يقول لنا يا أمة الإسلام هذه هي الأهمية العقدية لبيت المقدس لفلسطين كلها الأرض التي بارك الله فيها العامين لأن دي في قلب العالم نعم.
في قلب العالم الإسلامي نعم يبقى الناس اللي بيقول لك دي قضية فلسطينية ولا قضية عربية جهل مش عارفين القضية هنا ال- يبقى ربنا سبحانه وتعالى يدينا بيان شامل ان هذه قضية الإسلام المحورية الأولى نعم.
دي نمرة واحد نعم.
نمرة اثنين ان بيت المقدس دي إذا تعرضت شبر من أرض الوطن فأصبح الجهاد متعينا في رقاب المسلمين لتحريره ممن غلب عليه تمام نمرة ثلاثة مم.
أنه لا يصلح لهذا العمل أو هذه المهمة الجيل الجبان الجيل الجبان لا يصلح لهذا فلا بد أن يكتب ربنا بيعاقبه بالتيه مين اللي بيصلح جيل إنسان العقيدة ذي المواصفات المعينة ولكن احنا مش يعني ما عندناش وقت عشان ايه نعم.
ن- نذكر صفاته نعم.
اذا عاوز اقول اذا ده بي- خلينا اذا بيت المقدس جزء من ملحقات العقائد نعم يجب نعلم أولادنا يا ابني هذا وطنك الإسلامي دي قضية المسلمين يا ولدي صحيح في كنفهم يعيش المسلمين والمسيحيون حتى واليهود الذين لا يقاتلونهم دي قضية الأمة المحورية الأولى نعم.
يجب أن تظل ظلت في وجدان في قرآن يتلى إلى يوم القيامة عشان يذكرنا نعم يبقى إيه ده ده واجباتنا واضحة بالظ لا لا لبس فيها وده اللي عمله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم.
وده اللي عمله الخلفاء الراشدون نعم، كيف رضوان الله حرروها عليه.
من قبضة الروم البيزنطيين نعم بتسيير السرايا والبعوث بقيادة شرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد عشان يتسلم عمر بن الخطاب يعني عاوز أقول هو ده هو ده الطريق نعم هو ده عشان يفهم الناس اللي بيسألونا نعم.
اقروا تاريخ هذه الأمة عشان نعم.
تدرك هذه هي المسؤولية يبقى بتاعتنا العودة إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لكي نأخذ الدروس والعبر من تاريخ آه، ممن سبق ففيها النجاح وفيها النجاة وفيها الفوز وفيها عودة المسجد الأقصى ومقدسات الإسلام بإذن الله تبارك وتعالى احنا تكلمنا دكتور جمال في النهاية عن مسألة التأصيل الشرعي والتأصيل التاريخي نتوقف عند التأصيل القانوني حتى تتضح الصورة أمام الجميع في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى مشاهدينا الكرام بقول لحضراتكم يعني هنا نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق دائما يا رب اللهم آمين نتكلم عن تاريخ القدس كيف آه، آه، كيف أضاع المسلمون القدس بإذن الله تبارك وتعالى نستكمل سلسلة هذه الحلقات في الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى في الأسابيع القادمة بإذن الله تبارك وتعالى إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء أكرر مشاهدينا الكرام القدس هي قضية المسلمين الأولى القضية المحورية القضية المحورية معلش عفوا ان احنا كتير من الناس كتير من الدعاة كتير من المشايخ قاعدين بنتفرع في جزئيات كتيرة قاعدين نتفرع في موضوعات كتيرة جدا بتهم قطاع معين او آه، ناس معينين او آه، يعني تعالوا تعالوا نهتم كده مع بعض كلنا بقضية الأمة بالقضية العامة التي تخص وتخاطب وتهم كل أب وكل أم وكل ابن وكل بنت وكل شاب وكل فتاة تعالوا مع بعض كده نتكلم في الموضوعات التي تجمع الناس التي تبني الأمة من جديد والتي تعمر أقول مشاهدينا الكرام لو حورب دين على وجه الأرض بمثل ما حورب به الإسلام ما بقي له على وجه الأرض من سبيل لو حورب دين من الأديان الباطلة بمثل ما حورب به الإسلام ما بقي له على وجه الأرض من سبيل من أول لحظة والإسلام محارب لكن الله أهلك كل من وقف في طريق الإسلام وأبقى الله الإسلام وبقي الإسلام وسيبقى بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدينا الكرام في النهاية باسمكم أتوجب بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي شكرا جزيلا فضيلة الدكتور مشاهدينا الكرام أيضا نتوجب بخالص الشكر والتقدير للأستاذ محمد عبد الله مترجم الإشارة لإخواننا وأحبابنا الصم والبكم مشاهدينا الكرام كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة في النهاية مشاهدينا الكرام نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد المسجد الأقصى إلى المسلمين اللهم أمين اللهم أمين مشاهدينا الكرام أحبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا فأسرعوا نصح النبي